أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عندي اليوم حل لأغلب المشاكل التي نعيشها في زماننا هذا كتير يجي يقول لي يا شيخ الدنيا مقفلة قدامي أموري متعثرة نفسي أحقق حاجات كتير قوي في حياتي ومش عارف هم الدنيا ركب الواحد والواحد اتخنق يعمل ايه علشان يصلح ما بينه وبين الله جل وعلا النهاردة أنا بقول لك أنا عندي الحل ناس تقول لك أنا حاسس إن أنا كذاب إن أنا منافق ان انا عايش بوجهين مش عارف استقيم على طريق ربنا ولا عارف برضه اعيش الحياة زي ما الناس عايشينها والنفاق ده اخرته الدرك الاسفل من النار الواحد يخلص من الهم ده ازاي وتاني يقول لك انا قلبي بقى عامل زي الحجر قلبي قاسي ولا بينفع فيه صلاة ولا بينفع فيه صيام ولا بينفع فيه قرآن ولا مواعظ ولا اي حاجة اعمل ايه خلصني من المشكلة دي وأنا النهاردة أقول لك أنا عندي وصفة علاجك إن شاء الله في ناس تقول لك قلبي بيحن للمعاصي القديمة ولسه مرتبط بيها ومش عارف أنسى الذنوب اللي أنا كنت بعملها زمان برضو بفتكرها من الحين للآخر وهي دي اللي بتبقى سبب في أن أنا كل ما بمشي خطوتين لربنا برجعهم تاني وناس تقول لك أنا بعمل ذنوب تقيلة ونفسي أتوب منها والله بس حاسس أن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني عليها إزاي أفتح صفحة جديدة مع ربنا قل لي الطريق يبتدي منين وأنا بقول لك ما تخافش الحل سهل ميسور والله العظيم بس ربنا يرزقني وإياك الصدق والإخلاص في ناس شكوتهم من النفس الأمارة وإن هي اللي بتحركهم يقول لك نفسي هي اللي مودياني في السكة دي بس مش عارف أعمل فيها إيه وناس تقول لك الوساوس بتاعة الشيطان مالية دماغي ونفسي ربنا يطهر قلبي منها أنا بقول لك والله العلاج الشافي الكافي بس بالله عليك تسمع كلام النهارده لغاية الآخر وإن شاء الله حياتك تتغير 180 درجة أنا النهاردة هقول لك على عمل اللي يعمله إيمانه يبقى أشد من الجبال وما يضعفش قدام أي فتنة من الفتن ربنا يحفظ اللي بيعمل العمل ده من سوء الخاتمة واللي يعمله ربنا سبحانه وتعالى يقيه من أهوال القبر اللي يعمله ينجو من أهوال الحشر يوم القيامة وهو سبب عظيم جدا للعتق من النار وإن ربنا يحرم جسدي وجسدك إن شاء الله من النار تعالوا النهاردة لأعجب الأعمال الصالحة إلى دليل صدق الإيمان إلى شعار المتقين في كل زمان إلى أعظم سبب في تزكية النفوس إلى النعيم والرضوان هنبتدي النهاردة سلسلة الصيدلية المحمولة الإيمانية وأولها الصدقة يلي بتقول الدنيا مقفلة قدامي وهم الدنيا راكبني واتخنقت من الدنيا باللي فيها والله سبيل اليسر من الصدقة يقول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اليسرى دي ان امورك تتيسر في الحياة واليسرى الجنة فيبقى نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة الشرط ايه اعطى واتقى وصدق بالحسنى الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالصدقة تزيد الرزق وتنزل البركات أحد الناس راجل موظف كان اسمه عبد الله الراجل كان على قد حاله بس كانت عنده مشاكل مادية إلى أصعب ما تتصورون والديون كانت مغرقاه للآخر لدرجة ان هو بدأ يقول أنا خايف أموت واسيب الديون دي عليا ويبقى كمان حملت اللي ورايا الهم كفاية أنا الهم اللي أنا راكبه من كثرة الديون اللي كانت عليه فبيقول الدين كان منغص عليا عشت لغاية ما في يوم من الأيام خرجت مع مجموعة من الشباب أصحابي وقعدت أشركتهم في الهم اللي أنا عايشه فواحد ربنا يكرمه منهم وراح شاير عليا وقال لي عليك بالصدقة بيقول طبعا أنا ضحكت في نفسي صدقة إيه يا عم الحاج ده احنا مش لاقيين ناكل بيقول فرجعت لمراتي وقلت لها واحد النهاردة بيقول لي عليك بالصدقة دي هي دي الفرج قالت له طيب ما تعملها وخلاص تطلع بس جزء بسيط كده من المرتب كل شهر عسى انها تكون سبب بيقول والله العظيم ده اللي حصل ان انا اقتسمت بس جزء بسيط جدا من مرتبي وبدات اخرجه صدقه شهريه اول حاجه بقى في بركه في الفلوس الفلوس اللي كانت بتتصرف هنا وهنا وهنا والفواتير اللي كانت قد كده خفت وبقى في بركه في الرزق شوية بشوية بدأ ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا في أبواب ما كنتش أتخيلها واحد من قرايبي عمل شركة مساهمة عقارية فبقى أجيب له زباين بقى يديني على كل واحد أجيبه له مبلغ سبحان الله واحد يجيب واحد واحد يجيب واحد الدين انقضى ببركة هذه الصدقة فهي كده الصدقة إحدى الأخوات أخت فلسطينية بتحكي عن تجربتها مع الصدقة بتقول إنها في يوم من الأيام كانت خارجة فضاءت ولد صغير بيتسول قدام محل شاورما فالناس طردوه من المحل هي صعب عليها قالت له انت عايز ايه قال لها عايز اكل راحت مطلعه من جيبها 5 جنيه ومديها له بتقول انا كان معايا 250 جنيه كل اللي كانوا معايا في شنطتي وزوجي كان عنده مرض بيحتاج لعلاج ما يقلش عن 500 جنيه سبحان الله خدت بعضي ورحت الصيدلية بعد ما كنت اتصدقت على الولد الفقير ده ورحت الصيدلية فكنت بساوم الراجل الصيدلي ان هو يديني شكك يعني لان زوجي كان لازم ياخد النهاردة الدواء ده وإلا حالته تبقى صعبة جدا بتقول سبحان الله الراجل اللي ما وافقش لقيت واحد ورايا شكله حاجة كده طول بعرض وراح قال للراجل انت عايز ايه شوف الست عايزه ايه وادهولها وراح دفع لها وبتقول في لحظه ما لقيتوش قدامي ركب عربيته وجري بتقول انا بقى لما جيت وقفت حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى من عليا ببركه ان انا اديت الولد الفقير ده الصبح فربنا فك عني كربتي وعن زوجي وبعت لنا الراجل ده بهذا المال وكتير قوي بقى الامثله على هذا الأمر وانت يلي بتقول انك حاسس انك كذاب وانك منافق ومش عارف تعمل ايه في نفسك اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم الصدقة برهان الصدقة برهان الإيمان فاللي عايز يدلل ان هو صادق ويخلص من مشكلة النفاق دي ومشكلة ان هو حاسس ان هو مش صادق مع ربنا وكذاب الصدقة برهان الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال والعلماء كانوا يقولوا كلمة جميلة أوي احفظوها منع الجود سوء الظن بالمعبود انت ما بتدفعش ليه لانك تسيء الظن بربنا ان ربنا مش هيخلفك ان ربنا مش هيعوضك ان فلوسك هتقل فيقولوا ايه منع الجود سوء الظن بالمعبود والعكس صحيح يفتح عليك ابواب الجود من الله حسن الظن بالمعبود احسن الظن بالله انك لو تصدقت بهذه الصدقه ان ربنا سبحانه وتعالى سيكفيك من كل شر ومن أعظمها النفاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو الشيخ وصححه الألباني قال إن الشح والعجز والبذاء من النفاق البخل صفة من صفات المنافقين فعايز تخلص من الصفة دي عايز تخلص من شعبة من شعب النفاق عليك بهذا العمل العجيب الصدقة انت يلي بتعاني من قسوة القلب اقول لك ان الصدقة قد ايه بتؤثر على القلب وتلين قلبك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك عايز قلبك يلين يا عم وعايز توصل للي انت نفسك فيه يا عم امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك تصدق عليه يلن قلبك وتدرك حاجتك علاج شافي كافي الموضوع قسوة القلب تروح زيارة الملجأ وتقعد مع اليتامى دول فترة وتكون جايب لهم أكل من أكلك وتضاحكهم وتلاعبهم وتدخل على قلبهم السرور قلبك يلين وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب الخير وتدرك حاجتك أقول لك على وصفة تانية لعلاج قسوة القلب برضو متعلقة بالصدقة ربنا قال إيه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلبه بقى حجر طيب الحجر هيلين بإيه قال إيه بقى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الحجر اتفتت بانفجار النهر أنا عايز بقى عمل ضخم كبير يبقى ليه تأثير زي تأثير انفجار النهر على قلبك ايه العمل الفذ الكبير ده صدقة تتصدق بصدقة كبيرة يرجع لك قلبك تقعد تقول لي انا كان ليا قلبك في رمضان وفي العمرة وفي العمل الفلاني ولما كنت بحفظ قرآن ولما كنت محافظ على المقرأة ولما كنت بحضر درس الشيخ فلان ولما كنت بسمع وكان ليا قلب وضاع قلبي احنا قلنا النهاردة الصيدلية المحمولة صيدليه كده حاططها انت في جيبك بتطلعها في وقت المحن تاخد منها برشامه من دول يظبطوك هو ده تصدق بصدقه تتظبط وتبقى تمام عايز عمل فذ كبير الصدقه هذا العمل الفذ الكبير وهنا ادله كثيره جدا على ان الصدقه من الاعمال الفذه ربنا سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفق في سبيل الله كتب الله له سبعمائة ضعف حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني الصدقة بكم يا عم؟ بسبعمائة ضعف والدليل عليها برضو ان في واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وجاب له ناقة مربوطة فقال هذه في سبيل الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة برضو عليها الزمام بتاعها فالنبي قال ان الناقة بكام بسبعمية الصدقة تضاعف عند الله بسبعمائة ضعف فاكرين لما جت موضوع شركة الاتصالات والناس كلها جرت وحطت فلوسها في البورصة وكله جري جري وقال لك بس المكسب مضمون مضمون هتحطه دلوقتي ب 10 جنيه هتبص هتلاقيه هيبقى ب 70 جنيه وادي بقى اضرب في سبعه طيب احنا عندنا دلوقتي بقى تجاره لن تبور والربح المره دي موثوق فيه لانه من رب العالمين صفقه رابحه مع الله الجنيه اللي هتنفقه يكتب لك به 700 ضعف كانك تصدقت ب 700 جنيه والله يضاعف لمن يشاء يبقى عمل فذ كبير صح وكان عمر رضي الله عنه يقول إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم فده دلالة على إن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله الصدقة يبقى عمل فذ كبير الآية قالت وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أهي دي بقى إيه يا إما مرة تروح متصدق لك كده بصدقة عمرك في حياتك ما عملتها وإنت واثق وموقن بإن ربنا سبحانه وتعالى سيخلفك مهما كان الأمر صعب وأنا هعلمك النهاردة الصدقة اللي أنا بتكلم عليها الصدقة اللي أنت تفكر فيها يعني سهل ان انت تطلع جنيه واحد يطلع عشرة واحد يطلع مية بتبقى على حسب كل واحد ومستواه لكن صعبة شوية لما تبتدي بقى ايه الموضوع يعلى عن كده شوية تبتدي زي ايه ايوه انا عايز ساعة ما بتهرش كده هي دي اللحظة دي بالظبط هو ده اللي انا عايزه هي الصدقة دي اللي انا بتكلم عليها هي دي اللي تبقى ليها انفجار النهر افرض انت لسه برضو يعني مزمزق شوية ممكن تبقى ايه بقى صدقات متتاليه يطلع صدقة تشق حبة بس مش هتكسر هتشق وصدقة تانية وصدقة تالتة وصدقة رابعة تشقق الحجر اللي على القلب ده فيطلع شوية يجي منه حبتين شفتوا علاج قسوة القلب في كلمتين سهلة اهو طيب اللي بيشتكي من الحنين للمعاصي القديمة ومش قادر ينسى الذكريات الأليمة ولا الجميلة ونفسه يغسل قلبه من الذنب ده شوفوا الآية ربنا قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة وصلت بقى كده أهو كلنا ده خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم يا رب توب علينا عامل شوية وعامل كده وعامل كده بس الذنوب دي سايبة لسه أثار لسه في ذكريات وصور وأفلام جوه فعايزين نطلع دول نعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى بعدها على طول قال إيه خذ من أموالهم صدقة تعمل إيه يا رب تطهرهم وتزكيهم بها يبقى الصدقة تطهر وتغسل وتنشر وتعمل كل حاجة كان سفيان الثوري إذا جاءه سائل كان يقول له ايه مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي اهلا اهلا وسهلا باللي جاي ينظف احسن مزيل ده مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي يبقى الصدقة تطهر القلب من آثار الذنوب القديمة طيب يلي بتقول أنا خايف من عقوبات الذنب أنا عملت ذنوب تقيلة والذنوب دي أنا شكلي مش عارف أتوب منها بعمل الذنب وبرجع فيه و... ونفسي والله ان ربنا يمن عليا وافتح صفحة بيضة بيني وبينه بس لسه مذبذب قل لي على خطوة اعملها تكون ليها اثر كبير عليا بحيث انها تقفل عليا الابواب دي وفي نفس الوقت ربنا يحفظني من عقوبات الذنب دي النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار طف يا عم طف النار اللي مولعة دي جوه قلبك بهذا الدواء النافع الشافي الكافي شوفوا ربنا عليه قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بيعملوا إيه المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء قال سارعوا إلى مغفرة يبقى الصدقة من أعظم مكفرات الذنوب واول صفه اهو وصف بيهم المتقين ان هم بيعملوا ايه ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الالباني قال ان صدقة السر تعمل ايه دي بقى تطفئ غضب الرب مش كلنا بنقول اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا مش كلنا اقترفنا ذنوب نخاف نلقى الله بها انت بقى عارف ربنا الآن راضي عنك ولا غضبان لو غضبان تبقى مشكلة كبيرة قوي فاسعى في أن تطفئ غضب الرب بصدقة سر في قصة بيحكيها ابن مسعود وصح عنه إن راهب كان في صومعته ستين سنة فجاءت امرأة إلى جنبه آدي خطورة الاختلاط فنزل إليها الراجل شغال ستين سنة هي شافها النظرة الأولى جابت كل حاجة المهم نزلت إلى جنبه كان صاروخ أرض جو ده باين فنزل إليها فواقعها ست ليالي ستين سنة وست ليالي ثم سقط في يدي بعد ما عمل كده برضو وما كان الله ليضيع إيمانكم ندم فهرب حتى أتى مسجدا فأوى فيه ثلاثة أيام لا يطعم شيئا بدأ بقى إيه يحاسب نفسه ويحس قد إيه هو اقترف من ذنب المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم فكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي بس الكلام يبشر مش بقى يغرر يبشر ان انت لو عملته في فسحة وفي فرج من عند ربنا مش بقى تسمع الكلام ده وتقول بس ستين سنة وبعد كده نعمل ست ليالي وبعد كده نعمل أخذ على نفسه ألا يطعم ثلاث ليالي فأتي برغيف فكسره فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى رجلا عن يساره النصف الآخر فبعث إليه ملك الموت فقبض روحه فوضعت الستون سنة في كفة ووضعت الستة ليالي في كفة فرجحت الستة شوفوا الزنا بتعمل ايه تمحق الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرفع عنه الإيمان حتى يتوب فرجحت هذه الستة ثم وضع الرغيف فرجح الرغيف على الستة فأدخله الله الجنة فشفتوا الصدقة بتعمل ايه العلماء كانوا يقولوا ايه انتوا عارفين لما سقط البغي الكلب لشدة ظمئه أدخلها الله الجنة وغفر لها فبيقولوا ده بغي أسقط كلب أمال بقى لو واحد سعى في إطعام فقير وسقايته وكسوته يبقى منزلته قد ايه عند ربنا فيلي خايف من عقوبات الذنب أعظم مكفرات الذنوب الصدقة ويلي خايف من الفتن اللي ما فيش أكتر منها النهاردة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري وهو يقول فتنة الرجل في أهله مفتون في أهلك البيت أخباره إيه زوجتك أخبارها إيه الأولاد أخبارهم إيه مشددين عليك في البيت في مشاكل في البيت فتنة الرجل في أهله وماله والفلوس واكلة دماغك وبعدك عن طريق ربنا وولده وكم من ناس مبتلين بأولادهم وجاره كل الفتن دي تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف عمل البر لسيما الصدقات من أعظم الأسباب في الوقاية من الفتن اللي بيشتكي من ان الدنيا بتاخده وبالذات بقى الناس اللي شغالة في التجارة اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدي رشدة العلاج لجميع التجار يقول يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع يعني ساعة ما أنت بتبيع وتشتري الشيطان واقف والذنوب هتكذب في حاجة هتبقى قلبك حريص على المال فكل ده يسبب لك مشاكل إيمانية إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم يعني خلي البيع دايما معاه كده اخلطوه بالصدقة لما ربنا يفتح عليك خلي كل يوم كده تتصدق بحاجة ولو يسيرة علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك مالك اللي بيقول أنا نفسي بتغلب عليا نفسي الأمارة بالسوء نفسي بقى ألاقي علاج لنفسي دي اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخبر عن ان سيدنا يحيى بن زكريا ربنا امره خمس حاجات يبلغها لبني اسرائيل فكان من ضمنها ان سيدنا يحيى قال لهم ايه وامركم بالصدقه ومثل ذلك كمثل رجل اثره العدو ايه العدو الشيطان والنفس والهوى والدنيا هم دول اعدائك فأسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه شوفوا عاملين ازاي مكتفينه على الآخر وإيديه رابط على رقبته وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه يعني انت عارف بالظبط وانت بتطلع صدقة كده انت بايه بتفك حبل واحدة كمان تفك لك حبل كمان وهكذا وفي حديث بقى بيخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة وقاية من وساوس الشيطان اللي بيعاني بقى من الوساوس والشيطان اللي راكبه ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني يقول ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عن لحييه اللحيين اللي هم موضع الخدين يعني اللحيين عشان كده جاية منها اللحية حتى يفك عن لحييه سبعين شيطان شوفوا يبقوا مكلبشين فيك ازاي يعني هو مش شيطان واحد ده طلعوا سبعين يا عم راكبين فإذا تصدقت بصدقة فك الله سبحانه وتعالى عنك هؤلاء الشياطين وبقى اللي عندهم مشاكل ومسوا أفلام زي دي برضو دي سبب من الأسباب في العلاج من هذا الأمر إذا كنت خايف من شر حد من الناس وعايز تتقي شره تصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا عن أعراضكم بالصدقة يعني سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ومحدش يجي جنبك أن تتصدق بصدقة ذبوا عن أعراضكم بالصدقة طيب أنت بتعاني من ضعف الإيمان إيماني مذبذب عايز بقى إيماني يتقل كده والواحد يحس بالمعاني اللي انتوا قاعدين تقولوها في الدروس دي حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان إيه يا عم مش لاقيين حلاوة خالص يجيبوها من أنهي سوبر ماركت دي حتى يقوى إيمانك الحديث ده عجيب حديث رواه الترمذي وقال حسن غريب حسنه الترمذي وحسنه ابن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد قعدت تتحرك فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت الأرض الأول كانت بتهتز لغاية ما ربنا خلق الجبال فسكنت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا رب فهل من شيء أشد من الحديد قال نعم النار الحديد يكسر الجبل والنار تسيح الحديد قال يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء المية تطفي النار ماشي قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح هي السبب في إنزال المطر ده اللي بيجي منه الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله شفت تبقى تقيل قد ايه تبقى أقوى من الجبل واتد انت أقوى من الجبل وأقوى من الحديد وأقوى من النار يبقى إيمانك في السماء عشان كده الصدقة برهان يا جماعة دليل على قوة إيمانك لأن المال ربنا قال وتحبون المال حبا جما وقال وإنه لحب الخير لشديد بيحب الفلوس فمحدش يجي يقول لي لا لا لا لا خالص إلا الفلوس ولا بتيجي في بالي خالص لا لا لا بلاش الشغل ده نعمله في حتة تانية المال حبيب إلى النفس فلما يبذله يبقى معنى كده إن في حاجة أعظم في قلبه من المال اللي هو مجبول ومفطور على إنه يحبه يبقى بيحب ربنا قوي يبقى موقن بوعد ربنا قوي ربنا قال في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك تصدق ربنا أنفق أنفق عليك بس ربنا ما بيتجربش يعني إيه قلت طب نشوف كده الموضوع ده ادينا طلعنا عشرة جنيه ها فين لا ما تنفعش بالطريقة دي لكن ثق في أن الله سبحانه وتعالى سيخلفك اللي يخاف من سوء الخاتمة يا شباب مفيش أكتر من موت الفجأة وسوء الخاتمة والعياذ بالله في زماننا ده واحنا داخلين على صيف والحكاوي بقى مفيش أكتر من كده واللي بتتقلب بيه العربية قدام مش عارف ايه وهو ماسك ازازة الخمرة وهي في حضنه واللي بيحصل له واللي بيجراله واظن انتوا عارفين من الكلام ده كتير قوي كلنا نخاف ما الناس دي برضو كانوا زينا ويمكن برضو بعضهم جه وحضر دروس وبعضهم مشي حبتين في الطريق حادثة من الحوادث اللي مرت عليا ورحت البيت الناس كانوا ثلاث شباب قالوا الولد أبوه متدين جدا أمه كذلك تحت البيت مسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله العمارة تقريبا كلها بتنزل تصلي البيئة والمناخ اللي هو عايش فيه بيئة دين مرة واحدة شوية بقى بتوع المراهقة أهله ساكتين يقول لك ما هو شباب وكلهم بيعدوا في الفترة دي سنة مخدرات على صلاح سالم وسايقين على 180 العربية اتقلبت وبيقولوا لي إن كان الرصيف اللي جنبيهم فيه شجرتين فالعربية جت من الشجرة دي للشجرة دي لغاية ما ما بقاش ليها ملامح خالص ما فيش جسم اتفتت الشاهد قالوا لي كان بيصلي وبيحضر دروس وكان بيسمع وكان كويس سنة بس غفلة وصلت فين؟ عدى الخطوط وكان مدمن ومدمن الخمر ده متوعد والعياذ بالله تعالى بالكفر مصيبة سودة فاللي خاف ان دي تكون خاتمته الصدقة حل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات مصارع السوء انه يموت على خاتمة سيئة والعياذ بالله وانه كمان ربنا سبحانه وتعالى يقيه من الآفات ومن الهلكات هو ده الطريق يا شباب قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تسد سبعين بابا من السوء تسمعوا كتير عن أهوال القبر واللي بقى هيحصل من ضمة القبر يضم القبر حتى تختلف أضلاعه تتكسر عظامه وما نجا منها أحد إلا أن المؤمن تكون الضمة ضمة أم حنون والكافر يكون على هذا الحال ودخول الملاكين والقبر يبقى جنة أو يبقى حفرة من حفر النار والعياذ بالله غير بقى العذاب نفسه في البرزخ لو عليه بعض الذنوب كان متلبس بيها ومنها انه يكون مانع للزكاة عايز تحفظ من ذلك بص النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن الحفظ والنجاة من عذاب القبر فبيقول إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا شوفوا بقى اللي هيحصل كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخير من إيه بقى؟ من الصدقة والصلة صلة الأرحام والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل الرأس ملائكة العذاب دخلت تعذب فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ما تخشش كان بيصلي يجي عن يمين يدخل الصيام يرد عن شمال الزكاة يرد يجي من قبل رجليه الصدقة وأعمال الخير ترد يبقى الصدقة شوف بتعمل لك إيه في قبرك تنجيك من أهوال القبر وشوف الصدقة تعمل لك إيه يوم القيامة لحظة الحشر الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل الميل ده قالوا زي الكحل كده اللي بيتحط في العين لازق في العين يعني بينه وما بين الجفن ده قد ايه الشمس تبقى هنا فخلاص فوق دماغك على طول فناس بتسيح وناس بيتساقط لحم وجوههم من شدة العذاب في الحش وناس قاعدة في التكييف في ظل عرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم عارفين سمى من ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس هم قاعدين هناك متسلطنين في ظل عرش الرحمن والصدقة من أسباب العتق من النيران قال صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو قال لي ما فيش دلوقتي رقاب يبقى الصدقة صدقة تكون صدقة كبيرة تبقى سبب في العتق من النار والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء والأخوات يسمعوا الكلام ده كويس يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار قالوا بما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير فقال يا معشر النساء تصدقن عايزين ربنا يحفظكم وما تبقوش في وفد النار تصدقن كان صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل فمرة من المرات عائشة رضي الله عنها جالها فقير راحت مدياله عنباية فالراجل بيبص فيها قوي يعني قالت انظر كم فيها من ذرة يعني أعد بقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى عد فيها كم ذرة دي فيها كم نقطة كبيرة قوي دي يلا إذا من أعظم أسباب العتق من النيران الصدقة والصدقة طريق الجنة في صفة الصفوة عن سفيان قال جاء رجل من أهل الشام فقال دلوني على صفوان بن سليم صفوان بن سليم ده قالوا جمع خصال الخير حتى لو ان قالوا خلاص القيامه بكره ما يعرفش يعمل حاجه جديده يعني ازود ايه مفيش حاجه جديده كله معمول فصفوان بن سليم ده الراجل شافه وهو من اهل الشام وده من اهل الحجاز فشافه في المنام ان هو في الجنه فقال اين صفوان بن سليم فقالوا له هو صفوان قال اني رايته دخل الجنه قالوا باي شيء قال بقميص كساه انسانا فراحوا سالوا صفوان ايه حكايه القميص قال خرجت من المسجد في ليلة باردة فإذا رجل عريان فنزعت قميصي فكسوته دخل بها الجنة عمل وصلوا فين الصدقة دي يا جماعة أنا قلت لكم أعجب أعمال الإيمان أعجب من صلاة أعجب من قرآن أعجب عمل ممكن تتصوره هو الصدقة غريبة وعجيبة وهحكي لكم بقى دلوقتي حاجات قد كده من عجائب الصدقه أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو الشيخ حسنه الألباني قال داووا مرضاكم بالصدقة الصدقة ليها بقى تأثير في علاج الأمراض المستعصية عجيب واحد مرة جه لأحد من السلف ابن المبارك فكانت حصلت له قرحة في ركبته بقاله سبع سنين الدكاترة مش عارفين يعملوا فيه حاجة فقال لهم احفروا بئر يحتاج الناس إليها فأرجو إن نبع فيها عين أن يمسك الدم عن ركبتي المية تطلع من هنا الناس تشرب والدم هيلاقي خلاص برئ وشفي منه وقد كان راح الراجل عمل الحكاية دي برئ منه في الحال وكان الإمام الحاكم اللي هو صاحب كتاب المستدرك أحد المحدثين الكبار كان أصيب بقرحة في وجهه فالناس قعدوا يدعوا له ويكثروا ليه ثم تصدق هو على المسلمين بأنه وضع سقاية على باب دار عمل سبيل على باب الدار وصب فيه الماء فشرب منه الناس فما مر أسبوع إلا وشفي تماما من أثر القروح التي كانت في وجهه بلاش من عهد السلف أخت أصيبت بمرض السرطان وقعد معاها سنين وخلاص الأطباء بدأوا يقولوا أيامها معدودة هي كانت بتشتغل خياطة فكان الفلوس اللي تجيلها من الخياطة تروح موزعاها على يتامى بتقول والله ده اللي حصل سبحان الله ربنا أكرمني والفلوس اللي أنا تصدقت بيها على الناس رجعت لي أكتر وربنا سخر لي أهل الخير وساعدوني حتى شفيت من المرض تماما أحد الشيوخ كان ليه ابن عنده خمس سنين في مرة من المرات لقى الولد سخن شوية خد بعضه ووداه للدكتور الدكتور كشف عليه قال له ايه ده ده عنده سرطان ابنك مش هيعيش كتير الراجل رجع من عند الدكتور مغموم راجل صالح فقام يصلي في الليل وهو بيصلي افتكر الحديث داووا مرضاكم بالصدقة راح مخلص الصلاة وخارج في جوف الليل مفيش حد في الشارع قال انا هطلع صدقة دلوقتي يدور على أي حد في الشارع مش لاقي لقى قطة فبص لقاها بترضع أولادها وظاهر عليها أنها ضعيفة قوي وأنها جعانة راح البيت جاب لها شوية لحمة وحطها لها راح بعديها صلى الفجر ورجع نام شاف رؤية شاف إيه بقى شاف إن غراب أسود بيقرب من ابنه وعايز ينهشه وجات القطة وراحت خلصت على الغراب ده فاستبشر بالرؤية الخير صبح تاني يوم يعمل تحاليل للولد زي ما الدكتور موصي عليها الدكتور قال له ايه ده فين التحاليل قال له تحاليل الولد ايه قال له لا مش ممكن فيها حاجة غلط دي ما فيهاش اي حاجة ابنك شفي من المرض تماما أيعجز الله عن مثل ذلك لا يعجزه شيء اوعى تكون جواك شك ان ده ما يحصلش او تقعد تقول ايه ده ايه القصص دي يا عم ده بيحكوها ده جايبينها لنا منين دي ما هو فيش حد بيحصل له الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه يبقى الصدقه لها تاثير الصدقه لها تاثير عجيب قوي في حكايه الرزق بالاولاد لاي واحد بقى يعني ربنا ما اكرموش لغايه دلوقتي بالرزق بالاولاد الصدقه يا جماعه احد المشايخ الدعاه بيقول انه تزوج من امراه صالحه لكن قدر الله وما شاء فعل المرأة كانت لا تنجب وبعد ما فحصوا اكتشفوا انها عندها مشكلة هي المسببة العقم بيقول قعدت ست سنين أعالج فيها وأنفقت الكثير والكثير وفي مرة من المرات حماتي مرضت مرضا شديدا فرحت أنا وزوجتي وديناها المستشفى لمحنا واحدة عجوز قاعدة على كرسي متحرك فراحت جاية عند زوجتي وقالت لها يا بنتي أنا حالتي زي ما أنت شايفاني وأنا ليا ابن لكن هم عاقين بيا بيجيبوني هنا يرموني ويسيبوني فقالت لها أنا محتاجة وظهر عليها أنها صدقة محتاجة أي صدقة راحت خدت بعضها وراحت مطلعة من جيبها 100 جنيه قالت لها يا بنتي ربنا يكرمك أدعي لك بيه قالت لها والله أنا محرومة من الأولاد قالت لها طيب أنا الحمد لله بفضل الله أنا دعوتي مستجابة هاتي نمرتك والنهاردة أنا هدعي لك وأنا ساجدة في الثلث الأخير من الليل وبعد شهر هكلمك وقد كان وبعد شهر اكتشفت المرأة أنها حامل فإذا بهذه المرأة العجوز تتصل بها وتقول لها أنا جاني في المنام ملك وقال لي ان ام فلان رزقت بالحمل انت حامل صح قالت لها اه ست سنين ما بتخلفش راحت انجبت ثلاثه في بطن واحده فهم بيقولوا ب 100 جنيه جابت ثلاث عيال اي خدمه الصدقه لها كرامات على المتصدقين قصه اغرب من الخيال حصلت ودونت في كتب التاريخ واللي عايز يرجع لها يشوفها انه في مره من المرات كان في راجل في قريه الراجل ده كان بنى مسجد فكان يروح يصلي العشاء وياخد معاه عشاه لو لقى اي حد في المسجد يعشيهم حتى ولو ما كلش هو ولو ما لقاش حد يتعشى هو ويرجع المسجد كل يوم بنفس الحال يجي ياخد معاه الاكل والشرب لقى حد غلابه ياكلهم المهم في يوم من الأيام البير اللي هم بيشربوا منه كان بدأ ينضب ما بقاش فيه مية فبدأوا يحفروا فيه فنزل الراجل علشان يشتغل في أعمال الحفر فإذا بالبئر تردم فوق البئر تردم فوقيه الأولاد قالوا هذا قبره مات أكيد فخدوا بعضهم وبدأوا انشغلوا عن البئر وقالوا خلاص لا هنحفر بير بقى ولا هنعمل حاجة وعدت الأيام فجم وقالوا طيب ما نحفر البير من تاني نستخدمها برضو اهي كانت بيطلع لنا شويه ميه ولا حاجه وهم بيحفروا وصلوا للقاع لقوا ابوهم عايش والله القصه كده عشان بس ما تقولوش حكاوي لقوه كذلك لقوا ايه اللي حصل لقوا ان في خشبه كبيره وقعت وبقت حاجز ما بين الحجر اللي اتردم وبينه وهو تحت فالناس كلها اتعجبت ده ازاي يطلع ده انتوا فاكرين قصه اكثم ايام ما كان زلزال 92 وقعد 72 ساعه تحت الارض قال لهم كان كل يوم يأتيني عشاء وكنت أعرف النهار من الليل بذلك الطعام الذي كنت أنفقه كل ليلة على الفقراء والمساكين القصة دي حصلت كده واحدة زيها بالظبط راجل كان عنده ناقة عظيمة الثمن وكان عنده مجموعة من الجيران الفقراء فجار منهم كان عنده بنات ومحتاج فالراجل قال ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عمرك ما هتصل إلى درجة الإيمان المطلوبة وعمرك ما هتوفق في طريق ربنا ده لغاية ما تضحي وتضحي بحاجة عزيزة على نفسك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا بحب الناقة دي قوي فأنا هتصدق بيها عليه فادى الراجل الناقة العظيمة دي هدية له ففي يوم من الأيام الراجل كان بيبحث عن ماء في سرداب سرداب في بيته وكان بيدور انه ممكن يكون في المكان ده بير وهو بيدور افتقدوا اهله يوم اتنين تلاتة لغاية ما بقوا سبع ليالي فخلاص يئسوا منه وقالوا خلاص ده اكيد مات فبدأوا يوزعوا تركته فالاولاد وهم بيوزعوا افتكروا ايه الناقة راحوا رايحين للجار وقالوا له هات الناقة دي تمنها كذا وكذا قال لهم أبوكم اداها لي أهداها لي قالوا له لا ملناش دعوة بالكلام ده وخدوها منه قال لهم أنا هروح لأبوكم وهشتكيكم هروح هتروح لأبونا فين قال لهم أبوكم راح كان فين قالوا له فقدناه في السرداب ده فإذا بالرجل ينزل السرداب ويدور ويجد هذا الرجل على قيد الحياة فقال له ايه ده انت كنت عايش ازاي قال له كل ليلة كان يأتيني لبن الاول وانا بحفر لقيت مية فكنت بشرب بس الواحد كان حاسس انه بدأ يضعف المية بس ما كانتش مكفياني فاذا كل ليلة اجد اناء فيه لبن يأتيني واستمر الامر ثلاث ليالي بهذا الحال لكن من ليلتين ما بيجيش اللبن الليلتين دول اللي كانوا خدوا فيهم الناقة فردها عليه وصارت عجيبة من عجائب الدهر إحدى الداعيات في زماننا ده كانت بتحكي القصة دي في مجلس راحت قامت بنته قالت لها انت بتتعجبي ليه انا مرة والدي كان معدي فلقى راجل غلبان راح قايم وجايب له مية وجاب له شوية حاجات وتصدق بيها عليه وتمر الأيام والعربية بتاعة الوالد تقف في الطريق والراجل مش لاقي أي حاجة وفي حتة قفر بور ما فيهاش حد لغاية ما يئس من الحياة وقال خلاص هيموت فإذا بنفس الرجل الذي تصدق عليه يجده أمامه ويعطيه الماء والطعام وما ذلك على الله بعزيز فعجيبة من عجائب الأعمال الصالحة الصدقة وأعجب منها أحوال المتصدقين أحد الشباب في الجامعة الأمريكية كان سمع موعظة فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الولد كان راكب عربية BM Z three في الوقت ده كانت تعمل لها حوالي 200 ألف مثلا راح باعها واشترى عربية فيت والباقي تصدق به وده الآن بقى صار من خيرة الإخوة في مرة أنا كنت بدي درس عن البخل فذكرت في الواجبات العملية في الآخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فشاب من دوركم بعد الدرس حكى لي أحد الإخوة أنا قلت يا جماعة كلكم وده الواجب عليكم انتوا كمان لازم خلال هذا الأسبوع تتصدق بشيء عزيز على نفسك الولد سمع الكلام كان معاه موبايل ثمنه 5000 جنيه باعه وجاب موبايل ب 200 جنيه وتصدق بالباقي ولد لسه عنده 17 18 سنه مره تانية انا كنت بقول الكلام ده فكان في درس وكان في اخوات قلت يا جماعه كل حد يكتب الشيء العزيز على نفسه اللي هيتصدق بيه فاختي قالت انا عندي توكه عزيزه قوي على نفسي قلت ما شاء الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فاحوال المتصدقين احوال عجيبه الشيخ ابن باز يحكي لي احد مشايخنا يقول دخل عليه واحد بنك الركحي عارفين اللي بيروحوا الحج دخل الراجل معاه شنطة فيها مليون ريال وقال له الراجحي بعت ليك يا شيخ مليون ريال الشيخ بيقول والله ما أمشي من مجلسه الشيخ ابن باز ما أمشي من مجلسه إلا وفرق المليون ريال في المجلس فلان روح ادي فلان عشرة وفلان ادي فلان كذا أظن كان نفسك انت تبقى في المجلس ده المجالس بتاعتنا ما فيهاش الكلام ده يا عم ففرقهم كلهم وامرأة بعتت له وقالت له إنها تقدم بها الزواج وإنها بتطمع إنها تكون ليها بيت أو أي حاجة على أساس إنه حد يعني يطمع في الجواز منها إليها يعني في شقتها وبتاع فتتجوز فالشيخ رق لها فأرسل لها نص مليون ريال يجهز لها بيت وكل حاجة والتمام تمام يعني شفتوا الناس هكذا واحد الإخوة مرة وأنا في العمرة حكى لي قال لي إن الشيخ مرة اتصل بيه واحد وطلب منه مساعدة كان عايز 500 ريال فالشيخ قال له طب ممكن تمهلني تديني بس فرصة فعدت الأيام شوية وراح الشيخ متصل بواحد وقال له لو سمحت أنا عايز منك 500 ريال ف 500 ريال في السعودية دي انت بتتكلم في الفكة يعني ايه 500 ريال دي فالراجل اتجنن ابن باز عايز 500 ريال يعمل بيهم ايه قال له 5000 يا شيخ 50000 يا شيخ انت بتتكلم في ايه قال له انا عايز 500 ريال بس فالراجل كبرت في دماغه فقال لا انا لازم اعرف ابن باز مش لاقي 500 ريال ازاي فاكتشف ان الشيخ كان مرتبه وصل ل 20000 ريال وكان يجي يوم خمسة في الشهر ولا يجد ريال وهو فلان الفلاني عشان كده بقى فلان الفلاني أحد المشايخ المصريين لما توفوا بصوا لو إن كان الشيخ بيعمل صدقات في السر فما كانش حد بيحس بيها فكان بيدي فلان يدي فلان يدي فلان لغاية ما توصل ففي مرة الفقراء دول اللي كان بيوصل لهم المال انقطع عنهم فبدأوا كل واحد يسأل التاني يا عم انت ما بقتش تجيب ليه يقول لهم انا ما كنتش باخد انا انا كان واحد بيديني وصلت وصلت وصلت لغايه ما اكتشفوا ان ده كانت صدقه السر بتاعت الشيخ فاحوال المتصدقين كثيره احدى الاخوات هي فقيره ما عندهاش ففي مره من المرات اتصلت بيا قالت لي انا عايزه الكتيب بتاع احبك يا ربي طيب الكتاب ايه عايزه كام نسخه طيب كذا كذا كذا طيب انا هوصلك بالمطبعه انا ماليش شأن بالموضوع خالص فخدوا الكتاب واعملوه شوية بشوية دفعت المبلغ كان مش عارف 700 كتاب ب 700 جنيه فأنا ما حطيتش في دماغي فلفت الأيام وكانت عايزة في حاجة كده فقلت خلاص طب اجمعوا وجيبوها هو الفلوس اللي فاتت دي كانت إيه قالت ده مالي الخاص فأنا قلت دي يعني يعني معاها مال فاكتشفت بعد كده إنها فقيرة تماما وإنها بتعمل ما يلي هي بيتها لغاية الجامعة بتاعتها بتحتاج إنها تركب مواصلتين فبقت تركب مواصلة واحدة وتاخد من المكان ده لغاية الجامعة مشي وتتدخل كل يوم 2 جنيه 3 جنيه اللي كانت بتدفعهم للتاكس علشان خاطر تشتري الكتيبات وتوزعها عشان خاطر الدعوة بتقيم الحجة عليكم دي ولا لا أهلا وسهلا لا تنسى هذه الأداب وأنت تتصدق إذا تصدقت فتصدق من كسب طيب فالله طيب لا يقبل إلا طيب ما تتصدقش إلا بالمال الحلال ما تختبرش بقى ربنا ولا تختار لله الرضيء انا ساعات اتصل باحد الاخوه اقول له مثلا بنلم فلوس علشان خاطر واحده اخت مثلا هتتزوج فيقول لي طب ابعت لها الثلاجه القديمه والغساله اللي مش عارف ايه اقول له يا عم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني اعنها لا تتيمم الخبيث يبقى على الاقل من اوسط لا هذا ولا ذاك لا نفائس الاموال ولا رضيء الاموال ولا تمنن تستكثر مش بعد بقى ما ربنا فتح عليك وتصدقت تقعد تقول فين يا عم اللي انت قاعد بتحكيه ده ويشيل قسوة القلب ويشيل من عذاب القبر ويشيل مش عارف ايه مفيش حاجة من الكلام ده شغالة خالص لا تمنن تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء رضي الله عنها أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك مش انت تطلع صدقة كل شوية تقعد تقول والله مطلع 50 جنيه مطلع 50 جنيه لا تحصي فيحصي الله عليك قال صلى الله عليه وسلم المعونة يعني من ربنا عون ربنا على قدر المؤونة على قدر ما هتبذل وعلى قدر ما هتنفق عون ربنا هيكون في المقابل ودايما تستصغر ما تتصدق به أمام نعم ربنا عليك وخليها إيه صدقة سر ما استطعت علشان تطفئ غضب الرب ولا تحقرن من المعروف شيئا واللي معهوش كلنا يا جماعة فقير وغني احنا لسه بنقول كانت بتتصدق بعنباية يعني ما فيش مشكلة في الحكاية دي فأقل القليل النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم ألف درهم راجل معاه درهمين واحد معاه 2 جنيه راح متصدق بجنيه واحد معاه 100000 راح متصدق ب1000 النسبة وتناسب بقى ده يتصدق ب 50% من ماله وده تصدق ب 10% مثلا من ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق درهم ألف درهم واخدين بالكم فلا تستصغر العطية التي تصنعها لله سبحانه وتعالى ودل الناس على هذا الخير علشان ده أحد الأسباب اللي بتكثر الحسنات عايزين بقى ناخد أعمال بسرعة زي إيه نتصدق بيه نتصدق في إيه نعمل إيه وإيه وإيه وإيه علشان تبقى برنامج عملي وتنفيذ للكلام ده يا شباب تصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن الفلوس اللي تدفعها تبقى كشف لكربة قضاء لدين طرد الجوع يعني تطعم فقير تحدد كده كفالة شهرية ثابتة لفقير أحد الناس اللي أنا عملت عليه محاضرة مات وهو ساجد حاج مصطفى ده رحت غسلته بإيديا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شفتش واحد في ضحكته ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما قعدت أسأل كان بيعمل إيه عم الحاج مصطفى الراجل كان ربنا ييسر عليه بوظيفة كويسة عامل لسته ابنه بيقول لي من أول أقرب الأقربين لغاية الغفير في الشارع كل واحد ده خمسين ده مية ده عشرة ده كذا ده كذا هي دي فدي حاجة من الحاجات اللي جعلته في المكانة دي مات وهو ساجد صلاة العشاء ليلة الجمعة في الركعة الثانية قايم من الركعة الثانية يقول الله أكبر عشان يقعد للتشهد مات مات إيه بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني فهو ده حاجة من الحاجات إن أنت تعمل كده تحديد كفالة شهرية ثابتة كفالة أيتام احنا لسه قايلين النهاردة اليتيم ويرقى قلبك ويلين وتدرك حاجتك تبقى ليك زيارة الملجأ وكفالة بما تستطيع اي شيء احنا قلنا لا تحقرن من المعروف شيء هتقول يعني عامل ايه 10 جنيه هتعمل لهم ايه دي ولا 20 جنيه هتعمل لهم ايه يا عم ايش ضمنك يمكن تكون دي السبب تسعى في تزويج ارامل افتح بقى سيره التعدد ده ماليش دعوه انا تسعى في تزويج ارامل خليهم تزويج فتيات صغار مقبلات على الزواج كده كويس او انك تساعد مثلا بعض الناس موسم صيف داخل علينا محتاجين كسوة الناس عشان الصيف في الشتاء بطاطين وحاجات زي كده في أوقات المواسم بتاعة المدارس نفس الكلام تجيب مصاحف تحطها في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل الأعمال مصحف ورثه وكل واحد بقى هيمسك المصحف ده هيبقى في ميزان حسناتك عايزين يا جماعة يعني نتصدق بالمصاحف نكترها دي كل ما تبقى في مكان كده تتصدق بالمصحف علشان خاطر ده من أعظم الصدقات طبعا من أعظم الصدقات الماء اللي هي الكلدرات والحاجات دي دي من أعظم الصدقات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تشتري كتيبات وشرايط وتوزعها بالذات في الأوقات اللي بيبقى فيها يعني دخل علينا صيف أهو والشباب وبتاع يبقى برضه سبب في هداية الناس نفس الكلام إنك مثلا تساهم بشراء مثلا خمارات وإزدالات وحاجات زي كده والإخوة دايما يوصوني اللي بيعملوا شنط رمضان فمن دلوقتي كده نبتدي بقى الناس يجمعوا علشان خاطر شنط رمضان والتوزيع على الغلابة والفقراء كفالة طلبة العلم تجيب لواحد غلبان فقير كده تجيب له مجموعة كتب داخلين في الصيف اهو تقول له خلص الكتاب ده وأنا من جيبي سداد النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا والنهاردة طلب العلم ده بقى جهاد فكفالة لطلبة العلم عايز أوجه رسالة في الآخر لكل من ملك مالا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح فلا تبخل على ربك في رقبتك يا من تملك والله في رقبتك كل فقير جائع يمرض أو يموت على وجه هذه الأرض وأنت تستطيع أن تعطيه من مالك كان أويس القرني يدعو كل ليلة بعد أن يتصدق بكل ما في بيته فيقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عاريا فلا تؤاخذني به معيش يا رب أنا طلعت كل حاجة شفتوا خطيرة ازاي دي في رقبتك كل محتاجة لا تجد من يعينها فممكن في يوم من الأيام تقع في وحل المعاصي والفواحش أنا في واحدة سجلت لي رسالة كده كسرت قلبي البنت بتسأل بتقول أنا عايز أعرف حكم الشرع في الموضوع ده أنا إنسانة دلوقتي ملتزمة كويسة بس أنا والدي ووالدتي عندهم أمراض مستعصية جدا واحد عنده ورم في المخ والتانية عندها مش عارف إيه في القلب المهم الدنيا ضاقت علينا واحتاجنا فلوس والدكتور محتاج دواء خاص عشان والدي فالدواء كان غالي جدا فرحت لأهلي ردوني لغرض ان انا بعت اخويا لعمي مرات عمي قالت له انا حامل واللي في بطني احسن من عشرة زيكم اتقفلت في وش السكة فاذا بالدكتور يقع معي في الفاحشة ويراودني ويستغل فقري السؤال بقى شكلها كده هتشحت في الاخر السؤال بتتكلم في حاجة تانية بتقول انا دلوقتي بقيت ملتزمة وبقيت كويسة انا دلوقتي اعمل عملية ترقيع ما هو انا لو قلت له هبقى فضحت نفسي ولو عملت الكلام ده يبقى غشيته ايه الحل انا قلبي راح في حتة تانية بقى دي وصلت للكلام ده منين في واحد غني او في واحد عنده مال زكاة او كان عنده فائض من مال والله دير في رقبته وما وقعت فيه في رقبته لان ما كانش هيوصل للحل لهذا الدرجة في رقبتك كل مسلم مستضعف في مشارق الأرض ومغاربها لا يجد من ينصره ويحتاج المال في رقبتك الإسلام الذي يحتاج إلى من ينصره وأنت تبخل بالمال في الدعوة إلى الله فبالله قبل أن تندم وتقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين حديث عجيب ان سيدنا يعقوب كان في اخر الزمان ايه قد عمي الحديث في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ان جبريل قال ليعقوب اتدري لما اذهب الله بصرك وقوس ظهرك وصنع باخوه يوسف ما صنعوا عارف ليه انكم ذبحتم شاه في يوم من الايام ذبحتوا خروف فاتاكم مسكين يتيم وهو صائم فلم تطعموه منه شيئا شفتوا خطيرة ازاي فبالله درسنا النهاردة ده ان شاء الله اول ما تبقى المحاضرة موجودة ومسجلة اوصيكم جميعا انها تتوزع على الناس بحيث انها تكون سبب في فتح باب الخير على الناس يلا نفتح حساب مع رب العالمين انا عن نفسي قررت ان اكتتب لكن بقى مش في شركة الاتصالات اللي اتضربت المرة دي نكتتب مع رب العالمين والأرباح زي ما أنا قلتها لكم وأنتظر الرحمة من رب العالمين إن رحمة الله قريب من المحسنين ولن ينقص مالي فأنا معتقد ذلك لأن النبي أقسم أنه ما نقص مال من صدقة وأنتظر دعاء الملائكة صباح مساء اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا يلا نتاجر مع ربنا الذي خزائنه ملأى نرجو تجارة لن تبور فمن سيعقد هذه الصفقة مع الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم